السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر آه، اتكلمنا الحلقة الأولى مقدمة وقلنا إن احنا عايزين نقيم علاقة مع كتاب الله ومع آياته ونكون من أصحاب القرآن وقلنا مصطلح صحبة اللي اتكرر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم آه، وازاي ان في فرق كبير جدا بين الصحبة والمعرفة السطحية والعلاقات العابرة و- لا الصحبة حاجة تانية الصحبة انت قريب ان انت عارف صاحبك لما يجي في ذهنك آه، فلان الفلاني اه ده صاحبي ده انا عارفه ده انا عارف اخلاقه عارف طبيعته عارف خصائصه هل انت بتجد ده مع صور القرآن المختلفة هل لو قلت لك دلوقتي مثلا سورة التوبة بيجي ايه في ذهنك بيجي ايه في صدرك عارف خصائص سوره التوبه عارف اهداف سوره التوبه حاسس بمعاني معينه بتعيشها كده لما تسمع السوره دي او ايه معينه معلقه قوي معاك من سوره التوبه هل مثلا لما اقول لك سوره ال- الاسراء مثلا ايه اللي بيجي في صدرك لما اقول لك فلان الفلاني صاحبك طبعا لا نشبه كلام الله عز وجل صفه من صفاته لكن انا بقول لك بقرب لك معنى الصحبه لما اقول لك فلان الفلاني صاحبك انت مش بيجي على طول وشه في في ذهنك وخصائصه ممكن تفتكر كمان مواقف بينكم ومثلا ممكن تطلع من صدرك تنهيده كده تقول ياه فلان يا ده حبيبي ده انا عارفه كويس ده احنا في يعني بينا عيش وملح وعشره طويله جدا هل القرآن صاحبك؟ هل صور القرآن فيه علاقة فعلا كده؟ تحب صور القرآن؟ تحب سورة الفاتحة؟ الطرقة النهاردة طرقة مع سورة الفاتحة وهندخل منها على سورة البقرة بإذن الله لكن ما ينفعش نعدي أنا كنت قلت الحلقة اللي فاتت إحنا هنبدأ على طول سورة البقرة بس لا لا، ما ينفعش السورة اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا إن إحنا نقرأها في اليوم فرض مش نفل ولا ده انت ممكن تزيد اقل حاجه 17 مره لو مش مسافر لو مسافر اقل شويه لكن لو مش مسافر 17 ركعه ب 17 مره بتقرا فيهم فرضا لا نفلا سوره الفاتحه ليه لما ربنا سبحانه وتعالى يريد منك ان انت تكرر المعنى ده 17 مره على الاقل في حياتك ان انت ترتبط بسوره الفاتحه للدرجه دي انه يفتتح بها كتابه ان دي تبقى البدايه دي تبقى المفتتح دي تبقى آه، اول علاقتك بالقران اول ما هتفتح المصحف وتبص هتلاقي الفاتحه فاتحه الكتاب السبع المثاني ولقد اتيناك سبع سبعا من المثاني والقران العظيم ليه سورة الفاتحة؟ ايه ايه سورة الفاتحة؟ ايه اللي فيها؟ هل هي ال ال ال العلاقة ال- الحوارية الجميلة اللي بينك وبين ربنا في سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة فاكرين لما كنت بقول في الحلقة اللي فاتت ان انت لما ربنا يكلمك وتكلمه ولما ربنا يسألك وتجاوب آه، ألم يأن الذين آمنوا بلى يا رب قد آن آه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى يا رب نحب أن تغفر لنا سورة الفاتحة بقى فيها كلام وكلام من ربنا سبحانه وتعالى وكلام من القارئ حقيقي كلام الله عز وجل بيرد بيه عليك الله عز وجل بيكلمك بيقول لك لما تقول الحمد لله رب العالمين الله عز وجل من فوق عرشه ومن فوق سبع سماوات بيقول حمدني عبدي حسيتها وانت بتقرا سوره الفاتحه كل يوم 17 مره الله وانت بتقول الحمد لله بيرد عليك حمدني عبدي تدبر فكر أنا بحمدك يا رب بأثني عليك بحب الح- الحمد والثناء على الله عز وجل بحب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين خلي بالك من اللي جاية بقى هذا بيني وبين عبدي لما توصل لدرجة من القرب مع سورة الفاتحة إن بقى في بينك وبين ربنا سر هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ثم ياتي الموضوع بعد دي على فكره ال- الحوار الرائع ده ده مقدمه مقدمه لايه الادب كده انت هتطلب طلب عظيم قوي دلوقتي وما ينفعش تطلب الطلب ده وما ينفعش تدعي كده تخش لا ده انت لازم تقدم مقدمه مهذبه تتادب مع الله عز وجل بانك انت تثني عليه وتحمده وتمجده وتتوسل اليه بتوحيدك وباخلاصك اياك نعبد واياك نستعين وبعدين تطلب بقى يلا خد اللي انت عايزه اهدنا اعظم طلب بتطلبه في حياتك اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهديني ليه اعظم طلب لان كل حاجه بتحيط بيك في حياتك ممكن تضلك فانت بتطلب من ربنا يا رب اهدنا ومش اهدنا الى اهدنا الى يعني دلني على الطريق كده شوف انا هروح منين اه وقول لي وانا هوصل لكن اهدنا الصراط دي يقولها الانسان اللي ما يعرفش يوصل لوحده وديني لو سمحت انا مش هعرف اروح لوحدي اهدنا الصراط المستقيم حياتك مليانة طرق وسبل لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السبل ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانب الصراط ابواب على كل منها سطور مرخاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل حياتك فيها ابواب ممكن تخش ومنادي بينادي لا تفتح انك ان تفتحه تلج فتحس ان انت وانت بتتدبر سوره الفاتحه وبتقول اهدنا لا، ده انا ممكن اخش اي باب ده انا ممكن اضل في لحظه فبقول يا رب اهديني اعظم طلب بتطلبه في حياتك يا رب الهدايه اهدنا الصراط المستقيم الصراط الواحد اللي يودي على ربنا على الجنة صراط المستقيم في الدنيا والصراط المستقيم في الآخرة اللي هو مضروب على ظهر جهنم في آخره باب الجنة اللهم ارزقنا عبوره بسرعة في ناس هتعدي على قدر سرعتك على الصراط ده وعلى قدر صدقك وانت بتقول 17 مرة على الأقل اهدنا وانت بتتدبرها يا رب اهديني الصراط المستقيم على قدر ما هتعدي عليه يوم القيامه ان شاء الله وتعدي وتروح الجنه باذن الله يا رب جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط مين صراط الذين انعمت عليهم قال لا ده ده كده هنعرفه بناس اه هو مش احنا بنقول لا يعرف الحق بالرجال بس هنا دول مش اي رجال مين الذين انعمت عليهم دول تلاقيها آية تانية تشرح لك القرآن بتتدبره انك تبص على الآيات التانية تشرح بعضها والله سهل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مين الذين أنعمت عليهم اللي كل مرة بنطلب صراطهم اللي بنطلب من ربنا يا رب دلنا على الصراط ده مين دول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النبيين الصديقين الشهداء الصالحين يعني هنا في لحظة ممكن يعرف الحق بالرجال بس مش أي رجال اللي ربنا زكاهم يعني صراط النبيين صراط الصديقين الناس دي هم دول اللي ممكن تقتدي بيهم في حياتك مش مش ال- فلان الفلاني النجم المشهور فلان الفلاني اللاعب المشهور لا اللي تقتدي بيه في حياتك الذين انعم الله عليهم انت بتطلب الطلب ده وبتميز الصراط انا عايز الصراط ده عايز الطريق ده صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس ما يكونش طريق المغضوب عليهم ولا طريق ال- الضالين هؤلاء الذين علموا ولم يعانوا وهؤلاء الذين رفضوا العلم فضلوا طريقهم كل ده في سوره الفاتحه طبعا معاني اكتر بكتير بس انا عايز ادخل برضو من الدعاء ده بقى للي بعده شوف انت بتطلب الطلب العظيم ده طلب الهدايه وبتتبتل وبتخلص في دعائك اهدنا تقولها من قلبك انا عايز اهتدي فتلاقي في دلاله تترد عليك في الصوره اللي بعدها على طول بين دفتي المصحف بعد ما بتقول له اهدنا الصراط المستقيم بيقول لك الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى مش كنت بتطلبه هدى سوره البقره بتقول لك هنا في الكتاب ده الهدى الهدايه في كتاب الله عايز الهداية فيه هدى للمتقين هداية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى هدى في الأول وهدى بعد كده هو ده الهدى اللي أنت طلبته في سورة الفاتحة ربنا بيدلك هنا الهداية ونيجي لسورة البقرة أطول سورة في كتاب الله طبعا مش هنشرحها أو مش هنقف معاها الوقفات التدبرية بتاعتنا في حلقة واحدة الحلقة دي والحلقة الجاية إن شاء الله سورة البقرة عايزة أنا عايزك وأنت بتقرأ سورة البقرة ما يكونش في ناس كل علاقتهم بسورة البقرة آه هنبدأ بقى سورة البقرة يا جزئين ونص أطول سورة في القرآن لا لا مش ده انطباعك عن سورة البقرة أنا عايزك تعرف وأنت بتقرأ سورة البقرة كده وتستشعر قبل ما تبدا تدبر سوره البقره وختمه التدبر اللي قلنا عليها انك تقف وقفه كده وتقول انا هقرا دلوقتي السوره اللي اسست المجتمع في المدينه، سوره البقره من اوائل السور اللي نزلت في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بينها وبين اللي قبلها؟ اه الاول كان في استضعاف وكان في آه، حفاظ على العقيده وثبات والوضع كان في غايه الصعوبه وما كانش في اصناف من البشر زي اللي هيجوا موجودين انواعهم في سوره البقره لكن في سوره البقره يبدا في عهد جديد في دولة أصبح فيه مجتمع أصبح فيه مخاطر من نوع تاني بتتهدد المسلمين أصبح الموضوع مش مجرد تعذيب وخلاص لا ده أصبح فيه أخطار من الداخل فلازم كانت تيجي الصورة الطويلة دي اللي طولها كان لما حد فعلا يتقنها ويقرا سوره البقره يقرا مش زي دلوقتي حفظها وبيرددها وخلاص لا يقرا عارفها وفاهم احكامها وفاهم معانيها وفاهم اهدافها المجمله وعارف يعني ايه كان النبي عليه الصلاه والسلام بيأمره يقول لك لا ده خلاص انت ت... عندك سوره البقره انت امير عليهم اذهب فانت امير على القوم ليه لانه صاحب البقره لانه فاهم البقره سوره البقره بدايه زي ما قلت لكم من بدايه السور نزلت على المسلمين في المجتمع الجديد اللي بترسخ اصول المجتمع ده الاصول اللي بيها اللي باهم اصل منهم اتسمت السوره السوره اسمها البقره ايه سوره البقره ايه البقره هي دي الوقفه النهارده اللي هنقف عشان نلحق في الحلقه دي حلقه مع مع آية واحدة أو قصة واحدة من قصص سورة البقرة وبعد كده الحلقة الجاية نكمل وقفات مع طرقات أخرى في آيات سورة البقرة بس ال... الاسم البقرة من إيه؟ قصة البقرة إيه قصة البقرة يعني؟ اشمعنى القصة دي اللي يتسمى بيها السورة والأصل ده اللي مفروض يترسخ قوي قوي قوي في اللي هيفهم سورة البقرة ويأسس المجتمع المدني على أساسه مجتمع المسلمين الجديد ودولتهم الوليدة هتتأسس على إيه؟ البقرة كان طلب بسيط جدا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره ذبحوا بقره اول كلمه اتقالت ايه اتتخذنا هزوا تري علينا بيقولوا كده لمين سيدنا موسى اللي شق ربنا البحر له قدامهم اللي عدوا قدامه اللي شافوا الجبل وهو مرفوع كانه ظله اللي شافوا معاه الايات اللي ربنا اهلك عدو قدامهم وعدوهم كل ده وفي الاخر يقولوا اتتخذنا هزوا اه ده الصفه المذمومه هتبدا واللي عكسها عايزينه هيبقى هيبان اهو وبعدين يقول لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره هو موسى اللي امركم ده ربنا اللي بيامركم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا فادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي طب ما قال لكم بقره لا نبدا بقى نجادل ونأخر ونبطأ ونصب مش عايزين ننفذ الامر مش عايزين نستسلم هكذا كان شعار بني إسرائيل سمعنا وعصينا ويبدأوا بقى يطلبوا كل شوية ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إنها بقرة لا ذلول لا تثير الأرض ولا تسقى حصى مسلمة لا, سي... لا شية فيها وقبلها لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك صفات أصبحت كل مرة يسألوه وكل مرة يبدأ بكلمة واحدة قال إنه يقول ربنا اللي بيقول مش أنا ده كلام ربنا ده شرع ربنا ليكم ده أوامر ربنا كل مره عايزك تتدبر قوي كل مره هو ده التدبر هو ده الملكه اللي انا عايزك تاخدها كل كلمه ليه بتتكرر قال انه يقول بيرجع الموضوع لمين لربنا الله هو اللي بيهديكم الطريق الله هو اللي بيامركم اسمعوا كلامه بقى انه يقول وكل مره برضه تتكرر انها بقره الموضوع سهل ربنا ما بيامركش بحاجه صعبه ربنا ما بيامركش بحاجه ما تقدرش تعملها انها بقره بتصعب على نفسك ليه بس كل مره هتشوف بقى السبب الاساسي اللي اتسمت بيه الصوره واللي اهم معنى بيتغرس للمجتمع اللي بيقوم على اساسه المجتمع المسلم الصالح واللي بينهار على اساسه المجتمع المسلم الفاسد لو غاب هذا الشرط كل مره بيقوله وكل مره سيدنا موسى بيقرر ان ربنا اللي بيقول وانها بقره وفي الاخر فذبحوها وما كادوا يفعلون هي دي الطرقه بتاعت النهارده ما كادوا يفعلون هو مش عايز يطيع هو مش مستسلم لله هم دول بنو اسرائيل وهم دول اطول قصه في سوره البقره اللي اتكررت خصائصها كما لم تاتي من قبل سوره البقره اليهود فيها بني اسرائيل وهنقول الحلقه الجايه بعض الخصائص منها شيء مذهل كل مره بيتكرر خصائصهم اللي اهم واحده منهم سمعنا وعصينا ان ما عندهمش استسلام لله فالمجتمع المسلم لابد ان يقوم على معنى الاستسلام لله الاسلام طوعا هو ده الاسلام لله عز وجل اللي بتبين لنا قصه البقره ان ازاي لما بيغيب بيصل الموضوع الى درجه من درجات الفجر في العصيان كما حدث مع بني اسرائيل فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله يعلم ما تعملون فقلنا اضربوه بعض كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم شوف بقى النتيجة لعدم الإسلام لله قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون معنى الاستسلام لله في قصة البقرة معنى عظيم قوي عايزين نتدبره واحنا بنقرأها ونكمل المرة الجاية إن شاء الله والحلقة القادمة لسه معانا طرقات تانية على باب التدبر باب تدبر سورة البقرة أسأل الله عز وجل أن يرزقك اتكلمنا في الحلقة دي عن سورة الفاتحة وقلنا طلب الهداية وإن أول إجابة بين لفتي المصحف اهدنا الهداية فيه هدى في هذا الكلام وإحنا ماسكينه بالذات في هذه الأيام أيام رمضان نجتهد قوي نحن نتلمس هذا الهدى أسأل الله أن يهدينا ويحبب الهدى إلينا وإن شاء الله مع حلقة جديدة من طرقات على باب التدبر أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه